لرمضان استعد هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وإذا سألتكم في الهجرة إلى الله والسفر والفرار الى الله فاين انتم وكيف حالكم هل خرجتم من ظلمه النفس الى نور الطاعه يقول ابن القيم رحمه الله والقلوب في هذه الولاده ثلاثه قلب قد ولد وخرج الى فضاء التوحيد وانس اشعه الهدايه فقرت عينه بالله وقرت به عيون وقلوب وقلب لم يولد ولم يأن له أن يولد بل هو جنين في بطن الجهل والغي والشهوات والضلال وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات وصل الكلام صلى الله عليه وسلم واضح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلوب في هذه الولادة ثلاثة أنواع قلب قد ولد اللهم ارزقنا ولادة هذه القلوب زي ما قلنا كده خرج من الظلم والكفر والجهل والجدل والخصومة وال والبخل والتقتير و خرج الى فضاء العبوديه وانس اشعه الهدايه الانسان يا اخوه اللهم تب علينا عارف لو تبت هتحس بالفرحه اللي هي بقول لك عليها دي خرج الى فضاء العبوديه حس انه كان مخنوق وطلع حس انه كان في ضلمه وزنقه وضيق وخرج شاف النور انس اشعه الهدايه عرف طريقه الى الله سبحانه وتعالى وقلب لم يولد ولم يأن له أن يولد ما أنش الأوان وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار انت مش هتعلم ربنا قل أتعلمون الله بدينكم انت مش هتعرف ربنا انت مين ولا انت ايه ولا قدرك ايه هو ربنا يعلمك فلا تزكوا انفسكم هو يعلم بمن اتقى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلذلك ما تقولش أنا أستاهل ما ت- أنت ما تستاهلش أي حاجة تعرفش ربنا أتعلمون الله بدينكم يعني أتع... أتعرفون الله حالكم في الدين اسكت فإذا خرج الإنسان عرف إنه خرج. ما خرجش لم يأن له أن يولد ما أداش اللي عليه وقلب اللي لم يولد ولم يأن له أن يولد بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال زي ما قلنا جنين في بطن الشهوات الجنين لما يبقى في بطن امه بيتغذى منين؟ من بطن امه فاللي جوه الشهوات لما يجي يعمل اي حاجه بيعملها شهوه شهوه يصلي شهوه ويصوم شهوه ينام شهوه ويقوم شهوه وياكل شهوه و... عايش في الشهوات عبد الشهوات وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء هو ماشي قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات هو ماشي بقاله سنين طويلة لكن لسه لسه ما اتولدش زي ما الرسول قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو للغالب منهما أحيانا كده تلاقي بعض الناس عين في الجنة وعين في النار هو عايز يستمتع بالشهوات وعايز الدين وربنا والجنة والعبادة و... عايز دي وعايز دي بس عمال يبص على دي ويبص على دي كل ما يمشي خطوة يرجع خطوتين ويمشي خطوتين ويرجع ثلاثة ويمشي وهكذا في البرزخ يا ترى في الهجرة إلى الله والسفر إلى الله والفرار إلى الله انت مين في الثلاثة دول محتاجين وقفة لأن احنا دلوقتي في العشرة في الذراع العاشر حب المساكين حب المساكين أيها الإخوة قال سبحانه في صفة هذا الإنسان العجيب قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا قال الله جل جلاله في صفة هذا الإنسان العجيب لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط قال الله جل جلاله في هذا الإنسان العجيب إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد حب الخير يعني حب المال هو ده الإنسان اللي عايزين نخرج منه نخرج منه إنك أنت في الأصل ملك لله قلنا جملتين الجملة الأولانية أن نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة والجملة الثانية أنك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف الجملتين دول يضبطوا سيرك إلى الله إنك في هذه الدنيا مهما ملكت من الدنيا ومهما كان عندك من الدنيا فأنت في الحقيقة لا تملك شيئا بوجه من الوجوه فأنت وما تملك ملك لله سبحانه وتعالى قال سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فلذلك لما تيجي تحس ان انت مالك بتطغى ان الانسان لا يطغى ان رآه ان رآه استغنى عارف انا بشبهها بايه؟ ال- واحد شايل علب هدايا ها العلب دي اعلى من راسه فهو شايف ايه العلب بس مش شايف قدامه اهو كده اللي بيملك الدنيا وشايفها الرآه فهو شايف اللي بيملكه ومش شايف اللي وراها مش شايف فبيقع وبيضيع اللي معاه إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى شايف نفسه استغنى بقى غني ولذلك قال العبد الفقير حقا ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء العبد الفقير حقا البراءة من رؤية الملك حمك الله البراءة من رؤية الملك إن إنك تتبرأ من رؤية أنك تملك لا العربية دي بتاعتك ولا البيت ده بتاعك ولا الفلوس اللي في جيبك دي بتاعتك زي ما قلنا بمنتهى البساطة انك لو مت دلوقتي أول حاجة هنعملها هنفتشك هناخد الفلوس اللي في جيبك لا تملكها فلذلك حب المساكين يأتي من هذا المنطق حين ترى أنك لا تملك أما إذا رأيت أنك لا أنك تملك فإنك تطغى تتعالى تتكبر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وضعفه بعضهم والحديث حسن اسناده جيد ان شاء الله آه لسه برضو ببحث في الاحاديث اللي كل ما نقولها ناس يقولوا ضعيف الشيخ الالباني ضعفه فامس لقيت ان الامام البغوي محسنه من زمان قال لا الشاهد خلينا في موضوعنا دلوقتي الحديث ده عند الترمذي وضعفوه ولكن صححه الشيخ احمد شاكر او قال له اسناد جيد او جيد بمجموع اسانيده اللي هو حديث ايه حديث ايه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله اني احبك فقال صلى الله عليه وسلم انظر لما تقول قال والله اني احبك قال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا فان الفقر اسرع الى من يحبني من السهل الى منتهى صلى الله عليه وسلم تحبني استعد انك تبقى فقير لان الفقر بيجي للي بيحبني صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قضيه الفقر زي ما قلت لكم قبل كده مش قضيه ان الانسان ما يبقاش معاه لا ده احساسه انه فقير الى الله ان مهما ملكت انا محتاج لك قصه سيد اغتسل ايوب عريانا فنثر الله عليه جراد من ذهب فجعل يجمعه في قميصه فقال الله يا ايوب الم اغنك عن هذا فربنا بينصر عليه جراد من ذهب ده مش فلوس دي ايه حب فسيدنا ايوب فضل ايه يلم الذهب فربنا بيقول له الم اغنك عن ما عندك قال يا ربي لا غنى لي عن بركتك مهما كان عندي اي حاجه تيجي منك بحبك وبحب كل اللي منك وما استغناش انا فقير ان ربي اني لما انزلت الي من خير فقير محتاج دايما هو ده احساسك انك محتاج دايما وفقير الى الله دايما مش موضوع بقى عندي فلوس ولا ما عنديش فلوس هو ده الفقر المقصود الذي تكلموا في شرفه والا تفضيل الغني على الفقير يبقى هنا كده تنازعوا الفقير افضل ولا الغني افضل كشف الغطاء في هذه المساله الاقرب الى الله قد يكون انسان غني ولم يشغله ماله شغال به لله وفقير مشغول عن الله مشغول بفقره يبقى ايهما افضل هي دي القضيه بقى ما نقولش بقى ايه ان الفقير افضل مطلقا او الغني افضل مطلقا الغني بينفق لا الفقير من لا الفقير مش مشغول الغني مشغول لا الغنى بيجيب الك... الاقرب الى الله الاطوع لله الاحسن حالا مع الله هو ده الافضل فيهما فالشاهد هنا حب المساكين بين في الزمن ده ان بعض الناس عايز يعمل برستيج عايز يعمل بروباجندا المهم يعني ايه عايز يبقى هو عارف الاكابر انا اعرف الوزير الفلاني واعرف المحافظ الفلاني واعرف مدير شركه كذا وصاحب شركه كذا هو هو ده بيعتبر ان ده مستوى اجتماعي راقي احنا مستوانا الاجتماعي الراقي عباد الله المخلصين هو ده المستوى الراقي لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين هم دول السابقين المساكين حديث صحيح ايضا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمره المساكين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه بطحاء مكه ذهبا وجبال مكه ذهبا فابى وقال اجوع يوما واشبع يوما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا دأب المساكين اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا يعني الجاي على قد الرايح هي دي انك تحب المساكين تحب الفقراء والغلابة والطيبين واللي محتاجين زي ما قلت لك كده ان يجي يقول لك احنا محتاجين واسطه في مش عارف انت تعرف حد والله انا ما اعرفش غير الربانيين الغلابه دول اللي كلهم السباك والجزار والكناس وال... هم دول هم دول ناسنا وحبايبنا ومعارفنا وبس كده كفايه هي دي القضيه انك تحب المساكين حب المساكين وتتقرب الى الله بحبهم حب في الله بقى نحبه وده اقطع لرجاء العبد في الخلق قلت لك كده توحيد الرجاء انت رجاءك في الله اقوى ولا رجاءك في التليفون انك اذا اتزنقت هتتصل بفلان آه فلان بيه ها رجاءك في الله اقوى ولا رجاءك في الفلوس اللي انت شايلها لنفسك ولعيالك هو ده حب المساكين بيقطع عن قلبك رجاء المخلوقين وبه ترزق توحيد في الرجاء التوحيد في الرجاء اخوتي انا احبكم في الله قطعنا اليوم عشرة أزرع تعبنا بس يا ترى هنوصل الأزرع العشرة واحد تعلق القلب بالمساجد اثنين إسباغ الوضوء على المكاره ثلاثة نقل الأقدام إلى المساجد والجماعات أربعة انتظار الصلاة بعد الصلاة خمسة الجلوس في المسجد بعد الصلوات ستة الصلاة بالليل والناس نيام سبعة إفشاء السلام ثمن يلين الكلام تسعة إطعام الطعام عشرة حب المساكين بقيت العشرة الأخيرة المشي إلى الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لرمضان استعد هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك